حل النعبة بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين أنا عارف الجرعة مركزة استحمله عشان تبقوا حكماء ونفسي لما تروحوا تاخدوا سفر الأمثال كده إيه بتمعن طلعت كل آية ممكن تبقى موضوع فما تاخدوهاش كده جري جري وممكن تاخدوا مثلا الطاعة وتذاكر تواضع وتذاكر المحبة وتذاكر الحكمة يعني تاخد كلمة واحدة أو فكرة واحدة وتقرأ السفر كله بتدور على الفكرة دي هتلاقي نفسك الفايدة أكبر لأنها بقت مركزة عاوز أكلمكم في موضوع اسمه عدل الله أو الله العادل أو فكرة العدل عموما يمكن دي اللي دخلوا في حوارات مع ناس ملحدين أو شباب من ولادنا متشككين أحد أهم القضايا هو ربنا عادل ولا مش عادل لأن كثيرا لا يفهم الإنسان عدل الله ويتهم الله بالظلم أو يتهم الله بالمحاباة وطبعا بتطلع القصة أن الإنسان مش فاهم مش أن ربنا مش عادل لكن كمان عدل الله مش بالضرورة يكون بيرضي الإنسان في كل رغباته هنشوفها إزاي هي قضية شائكة فيها جانب روحي وفيها جانب يعني منطقي منطقي كتابي لأن احنا دلوقتي لازم نتعلم نقنع الناس الموضوع مش مجرد هي كده لا هي كده دي هتطفش الناس كلها لا لازم ولادنا اللي يتشككوا يبقى عندك حجة ومنطق لأنه ممكن تلاقي عشرات من الأسئلة إذا كان ربنا طيب وبيحب الخير سايب الشر ليه وده مش عدل إذا كان عادل ليه سايب بلاد غنية وبلاد فقير وإذا كان عادل ليه سايب الحرامية عمالين يزدادوا غنى والناس الأمنة بيترفدوا وإذا كان عادل وتسمع بقى إيه ليه طفل يتعذب في مرض وليه واحد مفتري كبير ظالم يبقى قاعد يضحك طول الوقت كلها فعلا تساؤلات تلخبط الواحد تلخبط فين العدل في قضايا انت متتفرج على العالم تقول مفيش عدل فين الدنيا ما فيهاش عدل اه ما هي ممكن الدنيا ما تبقاش فيها عدل لكن ده مش معناه ان ربنا مش عادل لان الدنيا مش اخر القصة هنشوف دلوقتي القصة ابتديتها بامثال 29 احنا ما زلنا في سفر الامثال يقول الملك بالعدل الملك بالعدل يثبت الارض والقابل الهدايا يدمرها يعني ايه يعني الارض تثبت لما يكون في عدل لكن اللي يقبل هدايا يقبل هدايا يعني رشاوي ها فالرشاوي تعوج القضاء طبعا مثلا في طوبية ثلاثة يقول عادل أنت أيها الرب وجميع أحكامك مستقيمة وطرقك كلها رحمة وحق وحب على فكرة ده طوبية ثلاثة طوبيا ده بالذات كان المفروض يقول ربنا مش عادل لو انتم مذاكرين قصته على قد ما كان خادم رائع على قد ما خد على دماغه ورا بعض كان بيعمل خدمات اولا كان مركزه كبير وكان غني جدا وفجأة اتفقر خالص وبقى مطلوب للقبض عليه لانه كان بيدفن اليهود اللي بيذبحوا وقت السبي وبقى يا عيني زاد وغطى واتعمى وما فضلش عنده غير دين قديم عند واحد صاحبه في آخر الدنيا فالولد الحيلة قال له روح يا ابني هات لنا الدين ده عشان نعرف نكمل عيشتنا بعد ما كان يعني أغنى واحد وأطيب واحد وهو اللي بيقول عادل أنت يا رب وقضاءك مستقيم إذا خلي بالكم ممكن واحد يكون بيتجرب ويقول أنت يا رب عادل وواحد يكون حياته سهلة ويقول يا رب أنت ظالم فأمثال 29 يقول كثيرون يطلبون وجه المتسلط أما حق الإنسان فمن عند الرب عدل الإنسان وحقه هيجي من ربنا تعالوا بقى نفلسف الموضوع كده شوية أولا مش ضروري أنك تفهم عدل الله 100% ليه تصوروا أنت دخلت محكمة معلش عيشوا معايا المثل اللي هحكيه كم واحد محامي أو قانوني هنا ثلاثة أربعة لو وجد الباقيين كلهم زي حالتي ملهمش في القضاء والقانون مش كده دخلت جلسة في قاضي وفي مستشارين وفي متهم وفي شوية ناس بتسقف وخلاص وبعدين لقيت القاضي بيقول نحكم على المتهم بست سنين سجن ومش عارف غرامة كسب ولقيت المتهم بيعيط ومامته بتلطمه أول انطباع ده راجل مفتري مالها الست الغلبانة دي خلي بالك انت ممكن للوهلة الأولى ايه تتعاطف لأن انت لا فاهم قانون ولا دارس القضية ولا عرفت اللي قبلها ولا المخالفات ولا فاهم حاجة انت خدتها كانطباعات اغلب البشر بيبقى عندهم حاجة اسمها انطباعات لكن هي مش منطقية متحللتش ويطلع القاضي ده فير جدا بس تعالى بقى ندرس الجريمة والقانون ونشوف القاضي التزم ولا لا فتفاجأ انه بصراحة عدى العيب بس عقبال ما تدرس الجريمة وتفاصيلها والملفات اللي قدام الراجل والقانون اللي درسه في كذا سنة ده انت تاخد لك عمر تاني فعمرك ما هتفهم هو حكم كده ليه وهتبقى عندك كلها انطباعات يطلع واحد براءة يكون شكله مشلفط كده فتقول ده باين عليه راجل واخد رشوة هو كمان وشه مشلفط يبقى مجرم ما يمكن وشه كده لكن هو الحقيقة مش غلطان او في الموضوع ده ما كانش عامل جريمة بس تلاقي الناس تقول ايه لا ده اكيد على فكرة القصة دي كانت لو بصيتوا على على مصر في الثلاث سنين الاخيرة كل الناس عايشة بانطباعات عمالة تصدر احكام ده ده يستاهل الاعدام وده يستاهل البراءة وده يا اخوانا حد فاهم كل التفاصيل حد درس حد تأكد مين المجرم حد لقى الدليل حد عارف القانون بالظبط بيقول ايه في الحتة دي كل ده محدش درسه والناس كلها قاعدة تشتغل ايه قضاة وحكام وديان تعبير جميل قاله الحكيم قال مجد الله إخفاء الأمر يعني الله قد يخفي أمرا لسنوات طويلة وبعد سنين طويلة تقول آه ياه ده طلع عادل بعد ما قعدت تتخانق مع ربنا سنين طويلة وتقول كان غلطان فين لما تقول لا ده طلع عادل برضه اللي يشوف هيرودس وهو بيذبح أطفال بيت لحم يقول ربنا مش عادل سايبه ليه طيب اللي يشوف الأطفال دول في السماء منورين ويشوف هيرودس في آخر حياته متموتة وحشة يقول عادل يا رب طب ما قلتهاش ليه في أول الأول هو مش شايف غير أطفال بتموت فشايف ده افترى وشايف ربنا ساكت يبقى ربنا كمان مفتري أو مش عادل استنى بس مش في وش تاني للموضوع الأطفال اللي عايشة للأبد فرحانة بالسماء والراجل اللي كان مفتري وبيضحك ده انتهى نهاية وحشة وفي جهنم للأبد يبقى في عدل برضه بس انت خدت لقطة وحكمت استنى ياما لقطات احنا النهاردة حتى في مصر بنحس ان ايه من سنة كان صعبان علينا دلوقتي لقينا انه في احكام بتطلع او في يعني كان في ضحايا كتير مش كده وكان قلبنا بيوجعنا من اول كنيسة القديسين واللي قبلها واللي بعدها يا رب ساكت ليه ده دم عيالك وناس ابرياء واللي, واللي بيضحكوا دول هم المجرمين طول بالك انت محموق لي بالراحة هو ده مش معناه ان هو مش عادل هو مأجل ومأجل لأسباب منطقية لكن في ساعة عدل هو عارف شغله كويس ويوم بيحكم ما بيغلطش بصمت حبقوق مرة بقى اعترض زي حالتنا كده ده نبي قال له لماذا تريني إثما وتبصر جورا جورا يعني ظلم وقدامي اغتصاب وظلم ويحدث خصام وترفع المخاصمة نفسها يعني ليه يا رب حاطط قصادي الظلم والإثم والاغتصاب و... وانت ساكت ليه ما بتتكلمش يبقى واضح ان الشكوى دي مش احنا بس اللي بنشكيها حتى الأنبياء المقربين لله اشتكوا في لحظات ضعف انه يا رب في ظلم في الدنيا طيب في نحوم نبي تاني يقول ايه الرب بطيء الغضب وعظيم القدرة ولكنه لا يبرئ البتة يعني ايه ممكن يستنى على واحد مفتري لأنه بطيء الغضب ما ياخدش بانفعالاته ربنا وعظيم القدرة من ناحيته يقدر يطير فرعون في أي وقت مش قضية يعني لكنه لا يمكن يطلع واحد مجرم براءة دي تحصل في الدنيا بس ما تحصلش عند ربنا في الدنيا ممكن واحد مجرم ياخد براءة لكن عند ربنا لا لا يبرئ البتة الرب في الزوبعة وفي العاصف طريقه والسحاب غبار رجليه في يوحنا 13 المسيح حطها بطريقة تانية قال يا بطرس لست تعلم أنت الآن ما أنا أصنع ولكنك ستفهم فيما بعد القصة دي بقى تسري على مواضيع كتيرة قوي الجملة دي بالذات أنا بحبها أقولها في مواقف كتير قوي مواقف الظلم مواقف الألم مواقف التجارب الشديدة ما بعرفش أجاوب ليه حصلت الحادثة دي ليه البنت الحلوة ميري بتاعت عين شمس دي ربنا سابها في ايد الارهابيين يموتوها موتة صعبة ليه طيب خادمة عظيمة اما رحت زرت اهلها الواحد حس انه ما يستاهلش يبقى كاهن يعني من جمالها طب ليه لا استنى بس استنى لست تفهم ما انا اصنع ستفهم فيما بعد كل حاجة ليها حساباتها عند ربنا انت باصص تحت رجليك ليه ما كل الناس دي هتمشي هو حد هيقعد في الدنيا اللي يموت النهارده زي اللي يموت بعد 100 سنة بس نشوف الناحية التانية شكلها ايه نشوف المصير شكله ايه ونشوف ده بيخدم ايه في خطة ربنا وقصة خلاص الناس النقطة الجوهرية في الموضوع بتاع العدل هل يتعارض عدل الله مع حب الله المطلق لأن في ناس تقول طب إذا كان ربنا بيحب البشر بلا حدود يبقى طبيعي بيحب الأشرار يبقى المفروض هيفوت لهم يبقى مش عادل الحقيقة ده تحليلك انت بالعكس بقى الحب والعدل يتفقوا لان انتوا كاباء وامهات بضميرك الطبيعي الانساني وانت على قدك خالص كانسان تلاقي لما بتحب عيالك بتنصف الاخ مع اخوه وانتوا اللي كلهم عيالك لكن لانك بتحبهم لو واحد غلط تلاقي جواك صراع لانك لو ما عاقبتش المذنب يبقى ظلمت اخوه فتلاقي نفسك مضطر تعدل بسبب الحب عشان بتحبهم ما ينفعش والاتنين عيالك انك تسيب واحد ظالم وواحد مظلوم ما ينفعش والا تبقى مش لو قلت لي بحب الظالم هقول لك يبقى مش بتحب المظلوم ولو بتحب الاتنين يبقى لازم كل واحد ياخد حقه فهمتوا الفكره فتلاحظ انه منطقيا ده لا يمكن الا ان يجتمع الحب والعدل لو ربنا بيحب البشر كلهم فعلا يبقى لازم بالضرورة يبقى عادل يتفقوا على ايه مثلا الحب والعدل يتفقوا على حرية الارادة ربنا بيحب الناس كلها فدل الانسان حرية لانه بيحبنا لانه لو فرض علينا يبقى ما بيحبناش لو زقنا نعيش عيسى بالعافية يبقى ربنا ما عندوش حب والحقيقة العدل كمان يفترض أن الإنسان يكون حر عشان يتحاسب على اختياراته فيبقى حرية الإنسان هي عنوان لعدل الله وعنوان لحب الله لأن الله عادل ترك للإنسان حرية يقرر هو مصيره بنفسه ولأن الله محب ترك للإنسان حرية يتجاوب أو يرفض محبة الله نقطة تانية تقرير المصير هل الله قرر أن يهلك ناس وينجح ناس يبقى مش عادل طبعا ولا يبقى محب إنما ترك تقرير المصير النهائي اختيار البني آدم قمة الحب وقمة العدل إن قرار الأبدية ده قرارك مصيرك في إيدك مش في إيد ربنا تصور هي الحقيقة كده مصير الإنسان في إيد الإنسان فاكرين الشعار اللي قاله واحد قديس الله الذي خلقك بدونك لا يقدر أن يخلصك بدونك أنت المسؤول حاجة تانية الحكمة بقى الإلهية ما احنا بندرس الحكمة خلي بالكوا ايه علاقة الحكمة بالموضوع هي اللي بتربط الحب والعدل معلش عقدتها أنا لأن الله حكيم جدا فبحكمته العالية بيعرف يعمل التوازن بين يكون محب للخطاة وعادل مع الخطاة ما هو محب للخطاة ساعات شكلها يتعارض مع العدل مش كده هحبهم يبقى هفوت لهم طب لو فوتت تبقى مش عادل طب لا أنا هفوت لهم بس بمقدار لكن لو ما تبوش العدل يدخل لأنه ما ينفعش يجاملهم ومع التوبة هأدبهم هيدفعوا تمن عمايلهم برضه فتبقى في عدل برضه هنشوفها واحدة واحدة أنا بكروت بس إيه هنمشي فيها القصة دي لا يمكن تفهمها وانت على الأرض بقى هذا الثلاثي الأبدي الأزلي حكمة إلهية حب إلهي عدل إلهي دي صفات الله بصراحة وإحنا قاعدين على الأرض ما نقدرش نجيب المعاني دي في مجملها مش هتقدر ما ينفعش وانا انسان محدود دماغي زي الحصاله كده تلم ربنا الغير محدود ربنا بقى في السماء وعدنا بوعد جميل هتعيشوا معايا ملايين السنين هتفهموها حته حته ازاي كنت عادل في كل صغيره وكبيره وازاي كنت حكيم وازاي كنت بحبكم ولا لحظه في عمركم تخليت عن الحب ولا العدل ولا الحكمه تاني ربنا في السماء هنكتشف ان مفيش لحظة في عمرنا ربنا تعامل من غير واحدة من دول كان دائما حكيم ودائما محب ودائما عادل والانسجام الغريب ده انا مش فاهمه دلوقتي بس على وعد افهمه بكرة وانا ببص عليه من السماء هقول له حكمتك يا رب يا ده انت حسبتها بدقة غريبة تعالوا ناخد آية تاني تشرح لنا فكرة ازاي العدل والحب ممكن يتلاقوا او ازاي ربنا عادل في حكمته أمثال 22 يقول الغني والفقير يتلاقيان صانعهما كليهما الرب أنا وأنتوا لما بنشوف واحد غني قوي واحد فقير قوي أول impression جوانا إيه؟ it's not fair إن يبقى واحد بيموت من الجوع وواحد بيرمي الأكل ده مش واحد ده ساعات بلد ده في بلاد بتغرق القمح في البحر عشان يفضل ثمنه غالي وفي بلاد, بلاد كاملة العيال بتموت من قلة الأكل فأنت مش بتتكلم في واحد واحد ده بلاد وبلاد مش كده طب منين بقى يا سليمان يا حكيم بتقول الغني والفقير يتلاقيان هيتقابلوا امتى بقى استنى هفرجك هيتقابلوا امتى حكاها لنا المسيح بقى المسيح كل الحكمة وكل الحب وكل العدل والمسيح فيه كل حاجة فحكى لنا حكاية عشان بس ايه يقرب لنا المواضيع قال لنا كان في واحد غني قوي واحد فقير قوي والفقير اسمه العازر يعني ايه العازر معناها آه له اللي هي يهوى يعني او ربنا وعازر اللي هو العون يعني ايه عشان عليك يا رب اسمه معناه كده يعني ايه معونتي عند الرب اسم العذر كده يعني ملوش غير ربنا العذر بيموت من الفقر والمرض والجوع والغني بيرمي الأكل وخلي بالكم المسافة بينهم بيقول لك على بابه يعني مفيش سفر مثلا مش هنسافر بلاد عشان يتقابلوا إذا ما تقابلوش طول حياته ظل الغني غنيا بخيلا وظل الفقير فقيرا معذبا بس كده طيب ماتوا بقى مات الغني والدفن مات المسكين وحملته الملائكة إلى حضن إبراهيم ومات الغني أيضا ودفن ربنا بقى ادانا الصوت التاني اللي احنا ما كناش واخدين بالنا منه الوش التاني بيقول ايه بقى بيقول الغني بيتحرق والعازر متهني في حضن ابونا ابراهيم والغني شايف اللي حاصل فبيقول له طب ما تبعت لي العازر يبقى يقول له ما ينفعش مش هنقدر ليه لان لو عملنا كده يبقى الحياة ضد العدل انت اخترت يا غني طول حياتك تأسي قلبك ولا تشفق على فقير وكنت اناني جدا وهو اختار يشكر ربنا على الغلب اللي كان فيه وما اشتكاش هو الآن يتعذب وأنت الآن تتعذب لدرجة الغني معرفش يرد معرفش يعترض كل اللي قالوا ايه طب ينفع نلحق اخواتي دخلنا في الحكمة قال له بص هو ينفع لكن اقول لك حاجة عندهم موسى والانبياء لو ما سمعوا لهمش لو املهم واحد زي العذر من الموت برضه مش هيسمعوا له لان في واحد يقول لك ما يمكن الناس ما خدتش فرصتها تعرف ليه وهو ربنا مش عادل لو في فرصة الناس تعرف بيها تخليهم يتوبوا هيجيب لهم 100 فرصة فهمتوا الفكرة؟ يبقى لو واحد مهما كان هيعند يبقى حتى لو جاله ألف فرصة مفيش فايدة فرعون خد فرصته ولا لا خد فرص كتير ويمكن لو مش عشرة لو مئة فرصة برضو كان هيفضل زي ما هو يبقى بقى لو جت من التالتة جت من الخمسة جت من العشرة دي حكمة ربنا لكن واضح انه فرعون مصر يبقى فرعون ويهلك فما ينفعش انك تتهم ربنا ما يمكن الجولة الحداشر كان فرعون اتعدل هذا بقى الفلسفة بقى لا لا لو كانت الجولة الحداشر تنفع يمكن ربنا اداها له معيار آخر للعدل ما زلت بقول لكم ان ربنا عادل جدا لكن عدله مع حكمته أعلى من فهمنا لأن احنا فهمنا قاصر على الزمن وعلى حدودنا إنما ربنا حيثياته أكتر كتير جدا من تفكيرنا ضمن المعايير اللي ما بتجيش في بالنا بقى إيه معيار قاله المسيح في لوقا 12 قال الذي لا يعلم ويفعل ما يستحق ضربات يعني واحد غلط كسر الإشارة وهو ما يعرفش ان الإشارة دي الصفرة المفروض نقف فيها احنا طبعا لا عندنا صفرة ولا حمرة انما في البلاد الكويسة الصفرة تقف مش بس الحمرة الحمرة ده بتبقى تخدت مخالفة خلاص فلو ما كانش يعرف هياخد تيكت برضه هياخد مخالفة يضرب قليلا لكن الذي يعلم قبلها كانت الآية تقول الذي يعلم ويفعل ياخد ضربات كتيرة يبقى في معيار أنا بنساه هو أنت واخد إيه فمطلوب منك قد إيه آه طب ده معيار محدش يقدر يقيس نفسه على حد ليه انت ما تتقاسش غير على نفسك لان تربيتك ووزناتك وخلفياتك غير اللي جنبك غير اخوك فانت هتتسأل على اللي كان مطلوب يطلع منك في ظروفك انت بس مالكش دعوه باي حد تاني which is fair من العدل طبعا عشان كده ساعات لما يقول لك هنروح في ماري جرجس فين نقول له لا استنى عشان ما تعقدش روحك ما هو انت ما خدتش اللي خده ماري جرجس فيجوز ماري جرجس ولا بولس مطلوب منه حاجات غيرك مش كل الناس لازم تبقى بولس الوزنات والاعداد اللي خده بولس صحيح بولس واخد 10 على 10 لكن هو واخد 10 على 10 على على وزناته هو فلو ست غلبانة مش متعلمة مثلا وعاشت طيبة تخدم أهل قريتها ممكن تبقى زي بولس في السماء من غير ما تلف ولا بلد لكن ايه على قد وزناتها فاهمين هي ايه علمها ايه ابتدت ازاي فيقول الذي أعطي كثيرا يطلب منه كثير ومن يودعونه كثيرا يطالبونه بأكتر واحد ربنا اداله فلوس كتير قوي وبالعافية بيطلع العشور لا الحقيقة حسابه عسير عشور ايه تيجي واحدة زي صاحبة الفلسين تضيع الدنيا دي بقى تاخد كاس العالم على طول ليه فلسين ما حلتهاش غيرهم بتحطهم كلهم فده مقياس فظيع لانه بتتقاس على ظروفها هي مش بتتقاس بقيمة الفلسين فهمتوا على ظروفها هي دي كده معدية طبعا وده اللي حطه في مرقط 12 لما حكى لنا حكاية الست دي وقال أعطت أكثر أكثر يبقى أنت بتحسب إزاي يبقى مش بالفلوس خالص ده ممكن يطلع جنيه أكثر من مليون جنيه بالمعيار الجديد ده مش كده؟ لأن جنيه على كام الكسر بقى هنا جنيه على جنيه لكن مليون على 100 مليون جنيه على جنيه يعني واحد صحيح مليون على 100 مليون يعني واحد على 100 فيبقى ابو جنيه يكسب واضحه فكرة أخرى تخدم موضوع العدل في متى 20 جاب الفعلة واداهم الأجرة فاكرين مثلا الفعلة طلع الصبح يعني راجل طيب قوي عاوز يشغل الناس وخلاص فطلع ستة الصبح لقى ناس يلا روحوا الحقل اشتغلوا نديكوا دينار اخر النهار دينار دي اجرة العامل معلنة رسمي جه الساعة 9 الصبح ايه ما اشتغلتوش ليه ما حدش اجرنا طب روحوا نشوفكم ما قال لهمش بقى هياخدوا كام الساعة 12 نص النهار يلا روحوا خلاص الساعة 3 مش هيشتغلوا غير 3 ساعات يلا روح ما هو طيب الساعة 5 فاضل ساعة اليوم روحوا خلاص ملقاش هم قاعدين من الصبح مستنيين حد يشغلهم الساعة ستة جت يقعد بقى ويترصوا الفعلة عشان ياخدوا الأجرة فجاب الأخرانين أبو ساعة قال له أنت اشتغلت قال له اشتغلت ساعة يا باشا قال له طب خده خلاص اداله دينار كامل أجرة يوم هو اشتغل ساعة على طول مين بقى اللي عينيه زغللت اللي في آخر الطابور اللي من ستة الصبح هو متفق معاه على دينار لكن هو حسبها بطريقته أنا كده طلعت ب 12 دينار حسبها بطريقة إيه الساعة بدينار بس هو الاتفاق كان إيه اليوم بدينار فاهمين إزاي فوصل الأخراني مستني 12 دينار قال له خد دينار اتخانق ده ظلم قال له ليه هو أنا ظلمتك أنا مش متفق معاك على دينار مش اليومية دينار الله طب ما احنا فعلا متعاطفين مع مش كده كلكم اتغصتوا برضه شكلكم كده ليه لانه طب ما كنا اشتغلنا ساعة بقى لا خلي بالك هو ما كانش عنده فرصة غير ساعة هي الموضوع مش كسل هو ما لقاش الفرصة ده هو اتلحق على اخر ساعة فهنا شوف التعبير اللي قاله المسيح عشان تفهموا ليه احنا حكمنا غير حكم ربنا فيما هم يأخذون تذمروا على رب البيت قائلين هؤلاء الأخيرون عملوا ساعة وساويتهم بنا بصوا لإيه بصوا للمقارنة وبصوا لكمية الشغل ما بصوش للاتفاق وما بصوش للفرصة الاتفاق كان دينار والفرصة ما كانتش جات للناس دي غير على آخر ساعة نحن الذين احتملنا ثقل النهار والحر يبقى احنا لينا معاييرنا غير ربنا أجاب وقال لواحد منهم يا صاحب ما ظلمتك أما اتفقت معي على دينار مش أنت لما جيت الشغلة دي كنت قايل لك هتاخد دينار في آخر اليوم أنا كذبت عليك ما ظلمتكش خذ الذي لك واذهب إني أريد أن أعطي هذا الأخير مثلك أو ما يحل لي أن أفعل ما أريد بما لي أم عينك شريرة لأني أنا صالح يعني إيه بقى ساعات واحد يقول بصراحة واحد يعيش خاطي طول حياته زي اللص اليمين يبرطع وبعدين ياخدها بجملة واحنا نتزل صوم وصلاة صوم كبير صوم صغير صوم طب ما الواحد يبرطع ويلحق في جملة وخلاص هي نفس الفكرة فاهمين يعني ايه هو نفس الاعتراض بالظبط انه طب ما الناس هتاخدها بالسهل خلي بالك اللص ده ما شافش المسيح غير آخر ساعة ما خدش الفرصة اللي انت واخدها مين قال لك ان انت اساسا هتعمل زيه ثانيا هو قاعد ملطوع لغاية الساعة دي مستني حد يشغله فظروفه كانت كده فما تحسبش واحد على ظروفه انت بتعرف تقرا وتكتب واحد ما بيعرفش يقرا انت هتتحاسب انك ما قريتش الانجيل بس ما ينفعش ربنا يطلب من واحد ما بيعرفش يقرا انه مقصر في الانجيل هيعملها ازاي طيب هو ما بيعرفش يقرا طيب ما جاتلوش الفرصه واحد ما بيعرفش يتحرك ربنا هيحاسبه على خدمه فيها حركه وانت اللي بتتحرك ما انت اللي هتتسال عملت ايه بالحركه اللي عندك يبقى واضح ان ربنا ليه معايير بس احنا عنينا بتبص من زاويه معينه لكن من زاويه اخرى يطلع ربنا برضو معاه حق اتفق معانا طبعا هنا الدينار عارفين ليه عمله واحده لأن الملكوت واحد بمعنى إيه في الآخر اللي طول حياته بيحب ربنا يدخل السماء واللي لحق تابع لآخر حياته يدخل السماء ده ما يلغيش فكرة تانية التلاتين والستين والمية ونجم يمتاز عن ما تلغيش دي لكن هنا مقصود بيها عملة واحدة يعني سماء واحد فجمع أربعة رجعت ورأيت كل المظالم التي تجري تحت الشمس الحكيم بقى يبتدي يفلسف الموضوع فايه يصعبه شويه قال على فكره الدنيا كلها ظلم جابها لنا كده على بلاطه قال مع ان ربنا عادل انا بص على الدنيا الاقيها مليانه مظالم مفيش واحد فيكم ما اتظلمش بطريقه او باخرى في تربيته في شغله في علاقاته فهو ذا دموع المظلومين ولا معزي لهم ومن يد ظالميهم قهر اما هم فلا معزي لهم فغبطت أنا الأموات الذين قد ماتوا منذ زمان أكثر من الأحياء اللي هم عايشين شوفوا من شدة الظلم ساعات الواحد يقول يا رب أموت ده الموت أرحم فعلا لأن الظلم صعب وخير من كليهما الذي لم يولد الذي لم يرى العمل الرديء الذي عمل تحت الشمس عارفين ال... الكلمة السحرية في النص هنا ايه تحت الشمس يعني ايه طول ما انت باصص تحت الشمس بس هتقول ربنا مش عادل وهي دي مشكلة الملحدين ان هم لاغين فوق الشمس لاغين ما وراء الشمس لاغين الحياة الأبدية فعلا لو ما فيش حياة أبدية تبقى الدنيا دي أنا أول واحد أقف أعلن للعالم كله ظلم ظلم ظلم الدنيا دي إذا كانت أول القصة وآخرها تبقى دنيا ظالمة ده في واحد اتولد مريض ومات مريض من أول يوم في عمره في واحد اتولد فقير ومات فقير من أول لآخر يوم في عمره في واحد اتولد في سبي أو في أسر أو في ذل ما شافش يوم عدل لو هتبص على العيشة دي بس لا طبعا يبقى ما فيش عدل بس ده تحت الشمس الخبر الحلو ان تحت الشمس ده الصفحة الأولى بس لسه بقية الكتاب فوق الشمس فطول ما انت بتفكر بطريقة ما بعد الحياة لا استنى بقى شوف بقية حكاية الغني والعازر المسيح اللي الدنيا عنده صفحتين في كتاب تحت الشمس وفوق الشمس فقال لنا تحت الشمس كان في غني مفتري وفقير معدم فوق الشمس غني تعبان وفقير متهني فعمل التوازن هنا واحد تعب قوي وتكافئ قوي وهنا واحد اتدلع قوي وخد على دماغه قوي فيبقى في عدل بس العدل لا يفهم أبدا تحت الشمس وعشان كده لا يمكن لإنسان لاغي الحياة الأبدية أن يقبل عدل الله فهمتوا ليه الناس مش بترضى تقبل العدل الإلهي لأن هم أساسا رفضوا أن يكون في حياة تانية فبصين على العيشة دي لا يبقى معاكم حق العيشة دي ما فيهاش توازن ما فيهاش عدل لوحدها أيوب بقى وصل لنفس المشكلة أيوب في لحظة ضعفه اشتكى وقال بصراحة العيشة دي ظالمة قال كرهت نفسي كرهت نفسي حياتي أسيب شكواي أتكلم في مرارة نفسي يعني سيبوني بقى إيه أطلع اللي جوايا قائلا لله لا تستذنبني بص أنا هلخبط في الكلام وما تمسكش عليا بقى بيقول لربنا كده يعني بص هلخبط أهو بس ما تعدش عليا الغلط فهمني لماذا تخاصمني أحسن عندك أن تظلم يعني تظلم كده وتبقى مبسوط ده بيكلم ربنا بس متفق معاه من الأول يقول له إيه لا تستذنبني يعني قال لي يعني تمسكش عليا الغلط عشان انا هغلط اهو يا ان ترزي العمل يديك تخلق حاجة وتكرهها ده على نفسه تشرق على مشورة الأشرار يعني تبارك لهم في الشر ألك عين بشر يعني أنت بيضحك عليك طب أنا يمكن يضحك عليا طب أنت يضحك عليك إزاي أم كنظر الإنسان تنظر أيامك كأيام إنسان عشان أقول بتظلم أم سنوك كأيام الرجل حتى تبحث عن اسمي وتفتش على خطيتي في علمك بقى أنني لست مذنبا يعني بصراحة أنت اللي مذنب مش أنا يا نهارك أبيض وربنا ساكت وكأنه عامل عملة لأن أيوب راحت منه الأبدية قفلت عينه يا عيني على الأرض وغلبها لحظة ضعف تعب من كتر ال... فربنا سكت سكت لأنه ده ابنه حبيبه خليه يخلخبط في الكلام شوية هيهديه هيعرف يحايله في الآخر يقول لهم ده أنا ما بقبلش غير صلاة يعني ما زعلتش لا ما زعلتش ما هي لحظة ضعف إنما سابه يفضفض إذا في ناس من كتر وجعها مخها بيتعب لأنه فعلا من غير ما تبقى الأبدية واضحة الصورة مزعجة جدا ومظلمة يعلم الرب أن ينقذ الأتقياء من التجربة ويحفظ الأثم إلى يوم الدين معاقبين بطرس الرسول بيقول بصوا بقى ربنا عارف كويس هيعمل ايه في الآخر هياخد كل الأتقياء ينقذهم من التجارب يدخلهم السماء وكل المفترين دول ليهم عقاب في رؤية 15 بصوا بقى احنا بنتفرج على الوش التاني بقى السماء بقى فسامعينهم في السماء بيقولوا ايه عظيمة وعجيبة أعمالك أيها الرب القادر على كل شيء عادلة وحق طرقك منتهى العدل ومنتهى الحق بس مين اللي بيقول كده اللي في السماء من لا يخافك يا رب أنت وحدك قدوس جميع الأمم سيأتون ويسجدون أمامك لأن أحكامك قد ظهرت فهمتوا المعنى ده أخيرا فهمنا مش عارف حصل في فلان إيه أخيرا فهمنا ليه فلان اتعذب في حياته أحكامك ظهرت فيوم ما أحكامه تظهر هنفضل نمجده للأبد على عدله ونقول له مستحق وعادل لكن واحنا مش شايفين النهاية بنتشكك ودي صعوبة بقى ايه القصة ان احنا محتاجين نصدق انه عادل واحنا لسه ما شفناش الحكم هنا الايمان بقى سمعت ملاك يقول عادل أنت أيها الكائن والذي كان لأنك حكمت هكذا هم سفكوا دم قديسيك وأنبيائك أعطاهم دما ليشربوا يوم ما نزلت ضربة الدم دي وسمعت آخر من المسبح بيقول نعم أيها الرب الإله القادر حق وعادل هي أحكامك ده الملائكة عمالين يغنوا بالحكمة والعدل وإحنا عمالين إيه نلطم على الأرض ونشكي بس هما بيقولوا لنا صدقوني لما توصلوا هتنبسطوا وهتطمنوا إنه ما كانش في ظلم ولا حاجة وإنه كله كان محسوب بس لما توصلوا في رؤية 19 يقول إيه صوت جميل في السماء يقول الخلاص والمجد والكرامة والقدرة لأن أحكامك حق وعادلة كل ده في السماء نفس الكلام بيحصل في الاضطهاد في وقت الاضطهاد بتبقى من أصعب الصور إزاي الأشرار اللي بيكرهوا المسيح بيعملوا كل اللي هم عاوزينه وإزاي حبايب المسيح بيتذلوا كل أنواع الذل الممكن بتبقى صورة فعلا صعبة وكل الناس يقول لك فينه طيب مختفي من الصورة ليه مش بينصر عياله ليه مش بيتدخل ليه ما بيوقفش حرق الكنيسة ليه ده مذبحه فالناس بتصعب عليه معلش طول بالك هو عارف بيعمل ايه فيقول في تسالونيك الثانية بينة على قضاء الله العادل أنكم ده بيكلم مضطهدين تؤهلون لملكوت الله الذي لأجله تتألمون أتاري التأهيل للسماء يحتاج ألم فكل اللي بيتعب ده يتعب في مرض يتعب في تجربة يتعب في اضطهاد ده تأهيل للملكوت إذ هو عادل عند الله الذين يضايقونكم يجازيهم ضيقا لازم في الآخر كده وإياكم الذين تتضايقون راحة معنا عند استعلان الرب يسوع من السماء مع ملائكة قوته يبقى في تأهيل بالألم فكل اللي بيقول بلاش ألم لا يبقى مش فاهم القصة يخرج الذين فعلوا الصالحات إلى قيامة الحياة والذين صنعوا السيئات إلى قيامة الدينونة عشان كده المسيح قال أقول لكم يا ولادي ما تخافوش من اللي يقتلوا الجسد ولا نخاف من إيه طيب أقول لكم خافوا من إيه خافوا مما بعد الجسد بصوا دايما لما بعد الحياة آخر الحياة دي إيه هنموت ما هنموت كده كده تفرق إيه متنا صغيرين ولا متنا كبار هي مسألة وقت والوقت بيجري تفرقش كتير متنا بطريقة دي ولا بالطريقة دي هي موتة برضه فعمال يقول ايه ما تقعدوش تخافوا على اجسادكم قوي كده يعني ما هي دي نتيجة محسومة محتومة انما خافوا على المستقبل الابدي بعد الموت في ايه يبقى دي القضية اللي تشغلنا هو ده بقى اللي يحدد كل حاجة هو ده اللي يوزن المسائل له سلطان أن يلقي في جهنم نعم من هذا خافوا يبقى ربنا له المجد له حساب يكشفه في السماء ومع هذا ربنا من أجل أن الإنسان يمكن ما يستحملش يستنى يشوف العدل في السماء بيبقى عاوز إيه كل شوية إيه ربنا برضه يقول له أهو أنا موجود أهو بعدل فأحيانا ربنا يتدخل حتى على الأرض عشان يبان انه عادل لكن لن يكتمل العدل الا في السماء وضحت الفكره فربنا كل شويه يمد ايده عشان يقول لنا انا انا انا موجود وانا عادل وما بحبش الغلط وفي مكافئات لكل متالم وفي عقاب لكل ظالم لازم فيعملها لنا partially جزئيا كده واحنا عايشين عشان بس يثبت ايماننا لكن ال full picture في الاخر فهنا مثلا واحد زي أخاب المفتري هو وإيزابل يوم ما ايه عملوا مؤامرة وخلصوا من نبوت اليزرعيلي فاكرينها دي قال له إيليا تروح دلوقتي فورا وتقابله وهو بيستلم الحقل بتاع النبوت وتدخل عليه وتقول له هل قتلت وورثت طب بص بقى في المكان اللي لحست لحست فيه الكلاب دم نبوت هتلحس دمك عدل منتهى العدل بس ده على الأرض فهمتوا الفكرة يعني إيه من نفس نوع العقاب أو نفس نوع الجريمة يبقى في بعض التأديبات بتظهر عدل الله على الأرض للمتشككين لكن تاني بقول ده ما يمنعش ان العدل هيكتمل في السماء يعقوب كذب على ابوه كذبه وحشه وغشه وسرق منه البركه عياله كذبوا عليه وقالوا له ابنك مات وراح فيها الراجل مش كده هتبقى على لسانك تقول يستاهل هي مش يستاهل عاوز تقول من العدل لأن اللي عمله في أبوه اتعمل فيه ده نوع من أنواع العدل والقصاص إنما خلي بالكم لأنه تاب واتعدل ما بقاش في حكم في السماء داخل السماء على الملكوت الأبدي فهل هيزعل من اللي حصل له في الدنيا إطلاقا ده يقول له كتر ألف خيرك إنك عملت فيا اللي عملته في الدنيا وعافتني من العقاب الأبدي واضحة؟ أدبني على الأرض عاقبني اعدل معايا في الأرض زي ما أنت عاوز لكن في السماء لا عاوز رحمتك بقى فيقول له خلاص اتفقنا اتفقنا خليني عادل معاك على الأرض وخلاص مالكش رصيد في السماء غير الحب والأبدية بس مثلا أمثال يقول من يحفر حفرة يسقط فيها أدي اسمها عدل إيه من نوع الخطية غلط وعدل مباشر واحد يعمل عملة فتلبسه هو يبقى ربنا ساعات عنده طرق كده يظهر بها عدله أسرع بسرعة عشان الناس ما تتشككش سافك دم الإنسان بالإنسان يسفك دمه ده نوع من العجل تطبيقات نطلع بإيه حبايب أول تطبيق مفيد بقى من الكلام ده هل احنا بنتفلسف وبنفهم مواضيع روحية لاهوتية يعني لا أنا غرضي برضو في الآخر ناخد حاجة لنفسنا اللي يفهم عدل الله أول حاجة تنطبع في ذهنه وفي قلبه خوف الله ليه ربنا بيحبك جدا بس عادل جدا فبصراحة دي ليك وعليك على قد ما بيحبك قوي على قد ما ما يعرفش يجاملك لأنه عادل فدي مشكلة مشكلة بالنسبة للخايبين اللي زي حالاتي ليه انت نفسك تتعامل بمجاملة ما بيعرفش قايلها القديس بطرس بطريقة لطيفة إن كنتم تدعونه أبا ولكنه يحكم بغير محاباة فسيروا زمان غربتكم بخوف بتقولوا أبانا الذي بس ما ينفعش تدلعوا ليه ما انت عارف طبع أبوك حقاني قوي فهتضطر تختشي لازم تاخدها جد وتخاف لانه على قد ما هو ابوك وعاوز يدخلك السماء باي طريقه بس ما يعرفش ما يعرفش ينجحك شكك ما يعرفش يعمل كده فلازم تذاكر فهمتوا يبقى لا كوني عارف ان ابويا حقاني وعادل ده يدعوني لمزيد من الخوف يبقى ما ينفعش يقول لي اسهر وما اسهرش ما ينفعش يقول لي اهرب من الخطيه وما اهربش وبعدين يقول لي طب لو تبت هشيل كله وما توبش لا ده انا لازم اتوب ما ينفعش يقول لي حب اخوك عشان اعرف ادخلك السما تقول له لا عديها عليا دي دي مش في المقرر بتاعي ما ينفعش يبقى اول رد فعل لو فهمت عدل الله لازم تخاف بس خوف مقدس مش خوف رعب عارفين ليه مش خوف رعب ابويا بيحبني بيموت فيا بس طبعه كده طبعه عادل جدا فعلى قد ما عندي رجاء وثقة شديدة جدا انه مش هيسيبني على قد ما خايف خايف من نفسي خايف من خيبتي فلازم اختشي واخدها جد ده يخليني ادقق الخوف يخلي الواحد يدقق عاوز يعمل الصح وكل ما يغلط بسرعة يجري ويتوب كمان لما تستوعب عدل الله يملى قلبك فكرة ما تقدرش تدين حد أبدا ليه لو كنت فهمت النص ساعة اللي فاتت ينفع انت تحكم على حد ده انت لا مؤاخذة مش فاهم ولا حاجة هتحكم على اي اساس زي اللي دخل على قاضي في اخر خمس دقايق من القضية وبيقول قاضي ظالم ظالم ايه بس احنا بنعمل كده بقى طول النهار نحكم على بعض التلاميذ شايفين السامرية بتتكلم مع المسيح بيقولوا ايه المنظر ده انتوا فاهمين حاجة دي بداية قديسة فهنا ما ينفعش انك تحكم على اي حد خلاص طلع ان موضوع العدل ده ده موضوع طويل قوي وشائك ومعقد و... وله حيثيات وله شغلة كبيرة انت عارف هي اتربت ازاي وعاشت ازاي وشافت ايه وتجربت بايه وتعرف ايه وهينطلب منها ايه وكل ده له قصة في الموضوع في التقييم النهائي وبالتالي ما ينفعش حد فينا يقيم اخوه خالص ثالث تطبيق انك تعرف ان كل ألم كل تعب كل وجع له في السماء تقدير كبير وبالتالي فاكرين الوعظة بتاعت امبارح في كل تعب منفعة حلط نفس المعنى في كل ألم منفعة في كل ظلم منفعة مش تظلم تتظلم اعرف بقى ان ربنا العادل طالما انت اتوجعت كتير يبقى لازم ترتاح قصادها كتير قوي وطالما اتظلمت كتير لازم تكافئ كتير قوي وطالما شلت صليب يبقى لازم تقوم من الموت لأنه هنا هو عادل فما ينفعش انك تتذل الذل ده وبعدين في الآخر يكون بلا مقابل ما ينفعش وعشان كده مجرد تقبل بس الذل والألم والضيق والتعب يبقى أنت متوقع تماما من عدل الله أن يكافئك عند كل أخيرا نقول إيه لما يكون قصادك أمور كتيرة ما تستعجلش في الحكم لو فهمت قد إيه الموضوع غويط يبقى لن تتعجل في الحكم في شيء تعبير جميل في الإنجيل يقول إيه لا تحكموا في شيء قبل الوقت وفي مرة تانية يقول لا تحكموا حكما ظاهرا احكموا حكما عادلا تستعجلش الحكم في أي موضوع ولا في أي قضية في واحد يتقال عليه وحش يسبقنا كلنا وفي واحد يتقال عليه ملاك من السماء ويخرب الدنيا فإيه بالراحة بالراحة ما تستعجلش ده الموضوع طلع إيه مليان دهاليز لإلهنا كل مجد وكرامة الأبد